قدس الإله الواحد آمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد آمين أقرأ بنعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا لوقا البشير في الإصحاح الثاني في عدد 25 وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان وهذا الرجل كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب فأتى بالروح إلى الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيناي قد أبصرتا خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين قبل أن أبدأ كلمتي أتوجه بالتحية وبالتهنئة إلى كل إخواتنا في مصر والدول التي تحتفل بمناسبة المولد النبوي كل إخواتنا المسلمين وأيضا إلى كل إخواتنا المسيحيين الذين يحتفلون بعيد القيامة في عيد الميلاد بعيد الميلاد في يوم 25 حسب التقويم الغربي وفي هذه المناسبة أيضا نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم تهنئة في خطابه بالأمس إلى كل المسيحيين في مصر وفي خارجها ونشكر كل إخوتنا الذين يتقدمون بالتهنئة في هذه المناسبات الدينية المفرحة أيضا نشكر الله على احتفالنا ووجودنا معا في هذه الأمسية الخاصة باليوم السنوي للكتاب المقدس فما أشهى يا إخوتي أن يوجد عيد سنوي للكتاب المقدس الذي هو لحياتنا في كل يوم أسرة دار الكتاب المقدس والأستاذ الدكتور رامز وكل أحبائه ومعاونيه هنا في دار الكتاب في القاهرة المركزية وفي الفروع في الأسكندرية والفروع التي نمت على أيديهم إنما هذه مناسبة طيبة أن نحتفل بالكتاب المقدس استمعنا إلى شرح طيب وممتع عن تاريخ الكتاب تاريخ الترجمات تاريخ الطبعات وعن الترجمة السبعينية التي هي من أشهر الترجمات كما شرحها الأستاذ يوسف والعروض الفيلمية التي رأيناها في تاريخ الترجمة العربية وانتشار كلمة الله التي هي كلمة حياة لكل أحد بنتهز المناسبة وبشكرهم على تعبهم وخدمتهم واهتمامهم وإبداعاتهم في الإصدارات المتنوعة اللي بيقدموها باستمرار تخدم كل الاحتياجات وكل الرغبات في الكتاب المقدس تخدم الإنسان الذي تخدم الإنسان الذي يريد أن يتعلم وأن يعرف وبأهنئهم بالطبعة الجديدة خطها كبير شواهدها خطها واضح وفيها عنوانة وفيها الفواصل في اللغة وبالإضافة للملحقات والحقيقة وجود كتاب مقدس مريح للقراءة وممتع في الفهم وفي الوضوح انما كلها امور مشجعه على الكتاب وعلى القراءه وعلى الحياه بالكتاب بشكر ابونا برام مقدم هذه الامسيه في تقديماته الجميلة وفي آه آه إظهار صورة طيبة لكل المهتمين بهذه الكلمة كلمة الله في حياتنا جميعا وفي حياة الكنيسة في بداية الصوم صوم الميلاد اخترت أن أتحدث معكم عن فضائل في شخصيات وأحداث الميلاد في أول أسبوع كلمتكم عن الاتضاع في الحوار والأسبوع الثاني عن الالتصاق بالرب الأسبوع الأول الاتضاع في الحوار اللي تم بين العذراء مريم والملاك جبرائيل الأسبوع الثاني الالتصاق بالرب في شخصية حنة بنت فنوئيل الأسبوع الثالث عن الوفاء في العلاقات وعن زيارة أمنا العذراء مريم للقديسة أليسابات النهاردة عايز أكلمكم في كلمة تختص بالكتاب الثقة في الوعود التي في الكتاب المقدس اخترت الجزء بتاع سمعان الشيخ سمعان الشيخ رجل من الذين شاركوا في الترجمة السبعينية اللي استمعنا عنها منذ قليل من أهم الترجمات هي ترجمة من العبرية إلى اليونانية لغة ذلك العصر شارك فيها سبعين عشان كده سموها السبعينية البعض يقول شارك فيها 72 وفي اثنين تنيحوا في وسط هذه المسؤولية الكبيرة اللي استغرقت سنوات ومن دواعي فخرانة أنها تمت في مدينة الأسكندرية أو بالقرب منها وهي تعتبر من أدق وأجمل الأوصاف والتعابير في ترجمات الكتاب المقدس سمعان الشيخ هكذا سمي أو هكذا سمته الكنيسة لطول حياته وسنين عمره كان أحد الذين يترجمون في نبوة أشعياء فقرأ العبارة التي تقول ها هوذا ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل فتوقف أمامها ووجدها مش عارف يترجمها منين عذراء ومنين تحبل وتلد فوجد الأمر مش ماشي في الترجمه فحب يختار كلمة مخففة تنفع كده وتنفع كده فاختار كلمة فتاة كلمة فتاة يمكن أن تطلق بصفة عامة على المرأة سواء كانت عذراء أم متزوجة وحب يحط الترجمة بالصورة دهيت لكن زي ما بيقول لنا في التقليد أوحي له أو ملاك ظهر له وقال له اكتبها زي ما هي موجودة وسوف تعاين سوف تشوف مرت الأيام سنين كثيرة وسمعان الشيخ يتقدم في الأيام وطبعا الإنسان لما يتقدم في العمر نظره بيضعف نظر والنظر بيبقى زي في غشاوة زي ما بنسميها بقى في الطب المية البيضاء وغير كده في وسط سنه المتقدم جدا وهو على باب الهيكل وهو يرى أمهات بأطفال عديدين اتقدم يوسف النجار وأمنا العذراء هم شايلين الطفل يسوع وبيقدموه لسمعان الشيخ كما تستوجب الشريعه يقول لنا الكتاب أخذه على ذراعيه طفل صغير وبارك الله بارك يعني شكر وقال العبارة الجميلة بصوت عالي الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام خلاص انتهت مهمتي في الحياه تطلق عبدك بسلام وحسب قولك يعني حسب وعدك فالكتاب يا اخوتي ممتلئ بالوعود الوعود الكثيره ده يمكن اتجاسر واقول ان كل الكتاب المقدس هو وعود في وعود في وعود بس ازاي الواحد يقبل الوعود دي وازاي ياخدها وازاي يصدقها وازاي يعيشها سمعان الشيخ شخص أخذ وعدا في أثناء ترجمته ثم عاينه بعينيه والوعد شافه وقال كده خلاص تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيناي قد أبصرت خلاصك وأرجو أن تلتفت إلى هذه الكلمات هو شايل طفل صغير عمره 40 يوم فين الخلاص لأن عيناي بروح النبوة ترى أن هذا الطفل الرضيع الصغير هو المخلص الذي يعلق على عود الصليب ويقدم الخلاص لكل العالم هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وقال كده عن هذا الخلاص الذي أعددته قدام جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل وظهر أن خلاص المسيح على الصليب هو لكل الأمم وليس لشعب بعينه لكل الأمم الوعود في وعد في الكتاب وانت بتقرا في كل يوم قراءاتك وبتستمع للقراءات الفصول الكتابية والإنجيلية في خدمات الكنيسة الصلوات القداسات العشيات المناسبات حتى زي الأكاليل والجنازات نستمع إلى وعود وجميل جدا وانت بتقرا الكتاب انك تسأل مسيحك وتقول له يا رب فين الوعد بتاع النهارده هتوعدني بايه كلمة وعد دي كلمة جميلة حتى أحيان أطفالنا يجي يطلبوا منك أذاكر أجتهد أنجح أجيب مجموع حلو توعدني بإيه ويبتدي بقى الأب والأم يتحملوا بقى تكلفة هذا الوعد لكن الله الذي قال الوعد هو الذي ينفذ الوعد ووعود الله صادقه عايز اعمل لك كده رحلة قصيرة في بعض الوعود اللي موجودة في الكتاب المقدس الوعود الإلهية كثيرة والله صادق في وعوده اسمع معايا كده يقول في سفر العدد ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي مش ممكن كلمة ربنا دي لازم تتم بالنص ويقول في سفر المزامير في إصحاح 89 في مزمور 89 لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي كلمة ربنا نافذة زي ما كلنا عارفين الآية الجميلة اللي بتصف كلمة الله في أوصافها الخمسة وزي ما قلت لكم مرات كثيرة أن رقم خمسة صوابع إيدينا خمسة قبضة اليد يعني قبضة اليد يعني القوة كلمة الله حية فعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمفاصل والنخاع والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته أفعال الخمسة القوية والله يحاول مش الله يعطي الإنسان وعدا ويحققه حتى لو كان الإنسان في محاولاته مش عارف يحققه في يوم وعد من الوعود أعطى الله وعدا لإبراهيم قال له هيجي لك ابن بص كده فوق شايف ايه قال له شايف نجوم كتير قال له هدي لك نسل قد النجوم دي طب بص تحت شايف ايه قال له شايف رمل تعرف تعده قال لا معرفش قال له هدي لك نسل قد الرمل ده قال له يا رب انت ناسي ان انا متقدم في الايام وامرأتي متقدمة في الايام والحكاية دي يعني ما تمشيش في عقلنا ده وعد ولكن من قاله هو الله وفي الزمن المحدد أعطى الله أعطاها الله ابن الوعد إسحاق داود مسح ملكا ولكنه ظل هاربا وتعرض للقتل والمحاولات القتل مرات كتيرة لغاية ما جه الوقت المناسب وجلس على كرسي المملكة وصار ملك إسرائيل الوعود الإلهية يجب أن تتحقق ويحققها الله في وقته وزي ما بيقول لنا آية جميلة في سفر الجامعة في إصحاح ثلاثة يقول صنع الكل حسنا في وقته وأرجوك تخلي الآية دي دايما قدامك لأن الله له مواقيت وله توقيتات احنا كبشر ما نعرفش نحسبها بنفسنا احيانا نقول ربنا اتاخر هو ما اتاخرش ولا حاجه له توقيت له زمن ده يصنع كل شيء في ملء الزمان في وقته لما جت نبوات العهد القديم كانت كلها نبوات تنادي وتتنبأ عن مجيء المخلص وعود ولكن اليهود أساءوا فهم هذه الوعود قال لك هيجي مخلص يبقى حطوا في ذهنهم مخلص عسكري عشان كده دايما كانوا ينادوا ويخاطبوا الله يا رب الجنود او رب الصباؤوت جنود فكرة عسكرية هيجي مخلص يخلصهم من العبودية للاستعمار بأي شكل وفي آخرها الإمبراطورية الرومانية ظنوا أن المسيا سيأتي زي داوود وزي سليمان ويملك عليهم ويخلصهم من الاستعمار كيف ما يكون شكله ويصيروا سادة في العالم لكن المسيح المخلص جاء ليخلص من أمر آخر التصق بالبشرية وصار مرض البشرية وهو الخطية جه المسيح علشان يمسح خطية الإنسان وما دام يوجد المسيح يوجد من يمسح الخطية إذا لم يوجد المسيح في حياة إنسان فلا تمسح خطيته فيش حد يعرف يمسح الخطية ده مرض الروح ومرض النفس ومرض للجسد ولا يمسحه إلا المسيح الوعود كثيرة والواحد يبقى محتار في الوعود دهيت ولكن الله أعطى وعدا لنوح لا أعود ألعن الأرض ده وعد أعطى وعدا لإبراهيم أجعلك أمة عظيمة أعطى وعدا لداود أقيم بعدك نسلك وأثبت كرسي مملكته أعطانا في العهد الجديد وعد بإرسال الروح القدس وفي غضون عشرة أيام بعد الصعود أرسل البارقليت الروح القدس وعوده كثيرة جدا لكن عايز أقف وياك كده لدقيقة واحدة قدام وعد يخصنا كلنا وده وعد يعطيك نوع من الطمأنينة آخر آية في إنجيل معلمنا يوحنا قال لنا كده ها أنا معكم ها كل الأيام أخشى يا إخوتي إن إحنا ناخد كلام المسيح على أساس إنه مبالغة وكلمات جميلة وخلاص وانتهت القصة لا كلمات المسيح تحمل قوتها لأنها من فم قائلها القادر على كل شيء وكلمة المسيح اللي بيقولها يعنيها تماما ويعنيها حرفا بمعناها ويعنيها روحا في معناها لما قال هذا الوعد ها أنا معكم كل الأيام كل الأيام النهاردة الأربع الخميس الجمعة الثلاث امبارح الاثنين اللي قبليه وهكذا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر هو يرافق حياتك ده بنسميه وعد بالحماية والرعاية وده وعد كله طمأنينة يمكن ده صدى لمزمور 27 لما بيقول كده المرتل الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن حياتي ممن أرتعب ده واحد شاعر إن ربنا جنبه واقف جنبه ويعطيه هذه الوعود التي تحميه ده أحيانا ربنا يدي الوعد يديه لشخص ويقارن بيه شخص آخر يعني مثلا يقول ليشوع إيه كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك وهنا يعني تعبير لطيف خالص إن ربنا بيقول له خد بالك يعني صدق الوعد أنت عارف موسى يقول له عارفه طبعا يا رب موسى ده موسى النبي العظيم ده موسى اللي عمل واللي عمل واللي عمل ده أنا شفته بعينيا يشوع قال له بص أنا كنت ويا موسى إزاي هكون وياك وهذا ينطبق على كل القديسين وكل أبطال وشخصيات الكتاب المقدسة زي ما كنت ويا فلان كما كنت مع موسى أكون معاك لا أهملك ولا أتركك ده بيقولوا كل واحد فينا مرة ليشوع ومرة لسين ومرة لصاد ومرة في الزمن ده ومرة في الوقت ده لا أهملك ولا أتركك لكن السؤال كيف نثق في الوعود الفضيلة اللي عايزك تكتسبها الثقة في الوعود في ثلاث علامات أو ثلاث وسائل تساعدك في الثقة بالوعود العلامة الأولى أو الوسيلة الأولى هي وسيلة الإيمان إيمانك إيمانك إيمانك الداخلي في شخص المسيح في شخص المسيح من خلال هذه أن الله حاضر حاضر موجود الله حاضر موجود ويانا اوعى تفتكر بنتكلم على ربنا في زمن الماضي او يعني ده بتاع 2000 سنه فاتوا وخلاص خلصت الحكايه لا الله حاضر موجود شايف وبس مش حاضر ده الله حاضر وقادر وزي ما عمل في القديم يعمل النهارده ويشتغل بكره قادر والتعبير الجميل ده متكرر في سفر الرؤيا القادر على كل شيء القادر على كل شيء تعبير جميل خالص بس برضه مش قادر بس يعني قادر دي صفة ما أنا عارف إن ربنا عظيم وقادر لا ده الله كمان عامل وياك النهاردة شغال وياك فاعل وياك وممكن تكون أنت زي أي شخصية قابلناها في الكتاب وواجهت مصاعب الحياه وتأتي يمين الله القوية تقف وتسند وده اللي خلى واحد زي بولس الرسول يقول التعبير الجميل بتاعه استطيع اللي بتحبوه استطيع كل شيء تصور لو وقف وقال استطيع كل شيء يعني ما فيش واحد يقول استطيع كل شيء استطيع شوية حاجات لكن مش كل شيء استطيع كل شيء كمل الايمان بقى في المسيح الذي يقويني وهنا يقويني في صورة الاستمرارية يعني بيقويني الساعة دي والساعة دي واليوم ده والأسبوع ده والشهر ده والسنة دي أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني على رأي ربنا يسوع لما قال لنا بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء حاضر وقادر وفاعل لو رجعت لوعد ابراهيم وساره ايه يا ابراهيم ايه يا ساره بالمفاهيم البشريه مش ممكن لكن بالمفاهيم الالهيه لا يوجد شيء عسير عند الله لا يوجد شيء مش ممكن عند الله كله ممكن مره قريت تامل كده هو بالانجليزي لكن لطيف شويه كلمة possible يعني ممكن مش كده ولما نقول مستحيل نقول impossible ام دي عبارة عن اي وام اللي هي بتساوي بالظبط كلمة I am أنا يقول لك الإنسان هو اللي بيخلي الممكن مش ممكن واخدين بالكم لما يخش هو كل شيء ممكن لأنه في إيد ربنا يخش الإنسان في السكة يعطل الدنيا وتوقف المراكب واخدين بالكم إبراهيم وسارة يقول عن بولس عن ابراهيم بولس الرسول يقول عن ابراهيم ابو الاباء لا بعدم ايمان ارتاب في وعد الله دي رمية 24 لا بعدم ايمان ارتاب في وعد الله ما شكش خد الوعد وصدقه وعن سرة يقول بالإيمان سرة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا وعد تاخده بالإيمان نفس الكلام لما مريم العذراء تخاطب معها الملاك هو ذا نعمة الرب أنا ما عنديش غير الإيمان الوسيلة الثانية لنوال وعود الله هي الطاعة التعبير الرهباني او النسكي في كنيستنا يقول لك على ابن الطاعه تحل البركه طاعه الوعد تنشئ بركه يحكي تاريخ كنيستنا عن القديس انبا انطونيوس الراهب الاول او مؤسس الحياه الرهبانيه تقول لنا قصة زي ما كلنا نعرفها طبعا كمصريين وكأباط انه دخل الكنيسة بعد وفاة والده وسمع الآية اللي بتقول إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع مالك وأعطي الفقراء وتعالى اتبعني. اعتبرها وعد. وأطاع الوعد. يوم ما أنبا أنطونيوس خرج إلى البرية وخرج كده للبرية على مراحل إلى البرية الجوانية ما كانش يعرف ان انبا بطرس هيبقى زائع الصيت بهذه الصوره وان في العالم توجد اديره بالمئات على اسم القديس انطونيوس وما كانش يعرف ان الاف والاف والاف من الرهبان يسلكوا في سيرته ويعيشوا في حياته ويتمثلوا به كانش يعرف لكن اهو ابن الطاعه تحل عليه البركة شوف ولاده بقوا كام شوف أديرته بقى كام شوف ملايين من الناس اتسمت بالاسم ده وخدوا الاسم ده بيسموه كمان للبنت مع تحريف يعني بسيط كده أو تعديل بسيط في الاسم الطاعة لما إبراهيم ابتدى الله يعطيه وعد أعطاه وعد غريب قوي ما كانش قدام عينيه قال له كده تتبارك في نسلك جميع أمم الأرض طب هو فين نسلي ده عشان يتبارك في حد من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ أوامري طاعة وإن أردت تقرأ عن قصة إبراهيم أبو الآباء وتقرأ في طاعته الجميلة تقرأ عليها من أول دعوته في تكوين 12 وتشوف ازاي صارت وكيف تتبارك في قبائل الأرض ده أحيان الوعد يبقى مش صريح قوي لكن الواحد يطيع فيه تعالوا كده وياي نروح لمشهد عرس قانا الجليل في مشهد عرس قانا الجليل مشروب الضيافة اللي مفترض انه بيقدمه اهل العرس اللي هو عصير العنب خلص وكانوا زمان مفيش ثلاجات طبعا مفيش مواد حافظة فكان العصير يتعمل عشان يكفي الست ايام بتوع العرس طيب خلص اللي عنده أمنا العذراء في هدوء وأرجوكم تلقطوا الحتة دي في هدوء شديد راحت لربنا يسوع المسيح وقالت له ليس لهم خمر ثلاث كلمات ويوم من العذراء كان كلامها قليل ليس لهم خمر يعني الناس كده هيبقوا في إحراج مش هيلاقوا حاجة يقدموها لضيوفهم فالمسيح رد عليها رد حاجة تانية خالص قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد ولو دققت دققت كده قليلا هتلاقي السؤال ده أو الطلب ده مختلف تماما عن الإجابة دي هي رايحة تقول له ليس لهم خمر المفروض هيرد عليها يقول لها مثلا ايه طيب انا هتصرف او مثلا يقول لها انا مالي ومال الحكايه دي مش هم المسؤولين او روحي اسالي فلان هي دي الاجابات المنطقيه للقصه لكن رد اجابه ثانيه خالص لكن يبدو ان قسمات وجهه وايماءات راسه اعطت معنى لامنا العذراء وكانها اعطت وعدا فخرجت من قدامه راحت قايله ايه للخدام مهما قال لكم فافعلوا وعد حتى لو ما كانش بصريح الكلام بصريح العبارة مهما قال لكم فافعلوا بس وانتوا عارفين بقية القصة بقية المعجزة هو وعد وإن ما كانش واضح بكلماته لكن أمنا العذراء برضو في كلماتها القليلة والحكيمة بيسموها دي أقصر عظة في الكتاب المقدس مهما قال لكم فافعلوا وتنفع لموضوعنا النهاردة مهما قال لك من وعد عيشه تحققه امسك فيه ويتحقق الوعد الأمر الثالث في الوعود لكيما ننالها هو الصلاة عندك إيمان عندك تعر الوعد صلواتك بقى وقلبك المرفوع جدية الوعد هو المسيح يقول لنا وعود كده وخلاص لا في بقى اشتياق لهذا الوعد انه يتحقق في تطلع للوعد ده انه يكون داود النبي لما استقر داود في المملكة بتاعته وحب يبني مسكن للرب داود طبعا كان دخل في حروب كتيره وراح لناسان النبي اللي كان موجود في الزمن ده وابتدى يقول له رغبتي عايز ابني مسكن للرب فجه كلام ربنا لناسان بأنه سيكون له بيتا ولكن الذي سيبنيه هو ابنه ابن داود سليمان الملك مش داود نفسه فيقول لنا الكتاب عن داود ايه فدخل الملك دخل الملك داود وجلس أمام الرب وصلى صلاة عظيمة قال له فيها أيها الرب الإله أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته وافعل كما نطقت زي ما انت عايز زي ما بنصلي كده في أبانا الذي نقول لتكن مشيئتك بس قولها من قلبك مش من لسانك لتكن مشيئتك يا رب كل حاجة بتعملها هي حلوة بقبلها جميلة هذه الوعود التي يقدمها الله للإنسان ولكن برضو في وسط الوعود اللي بنلاقيها في الكتاب في بشر بيوعدوا بشر وبيبقى تعبير جميل يقول لك مثلا ايه ما خرج من شفتيك احفظ واعمل كما نظرت للرب الهك تبرعا كما تكلم فمك زي ما تكلم فمك اعمل ده انت ممكن توعد ربنا بحاجه او توعد اخر بحاجه وكلنا نفتكر يعقوب ابو الاباء ايضا لما نام وحلم كده ان في سلم كبير يصل بين السماء والأرض وسمع صوت الله من أعلى السلم بأن يحفظه ويهب الأرض التي نام عليها فوقف يعقوب وابتدى يوعد ربنا والحتة دي مناسبة لينا واحنا في نهاية السنة زي داود النبي لما بيقول في واحد من مزاميره تعهدات فمي باركها يا رب فوقف يعقوب مسك الحجر اللي كان نايم عليه عمله زي وسادة وأقام عمود عشان يعلم مكانه وصب زيت عليه وسماه بيت إيل وقف يعقوب يوعد ربنا بثلاث حاجات قال له يا رب هفضل أعبدك طول حياتي وعد ده الإنسان بيعد الله والوعد الثاني هبني لك مذبح في المكان ده والوعد الثالث ان هقدم لك عشر المقتنيات التي تهبها لي شايفين الوعد الجميل ده وعد مرة قابلت واحد بيشتغل في بلد بلد خارج مصر بقول له بقالك كام سنة في البلد دي قال لي بقالي عشر سنين قلت له كويس خالص أسرتك فين قال لي أسرتي في مصر وأنا هنا متغرب قلت له طب مش كفاية كده قال لي أنا قررت السنة الجاية هرجع لفت الأيام بعد 15 سنة قابلته بقول له ازيك عامل ايه من زمان ما شفتكش انتوا فين دلوقتي قال لي صدقني لسه في البلد لسه في البلد وعيالك ومراتك والكبار والصغيرين قال لي في مصر لفت عشر سنين تانيين بقول له هو كل سنة يقول ايه انا هرجع السنة دي بس ايه طب كمان سنة طب كمان سنة فاكرين القصة الروسية المشهورة اللي الأمير جاب واحد وقال له أعطيك هذه الأرض خد حصان وامشي على الأرض زي ما أنت عايز بس المهم ترجع قبل الغروب فصاحبنا ركب الحمص- الحصان ابتدى يمشي بص وراه يلاقي مساحة خدها قلت طب كمان شوية طب كمان شوية طب كمان شوية الشمس قربت تغرب كمان شوية لغاية ما قال بقى ايه قال يعني اقتنع طبعا بذل مجهود غير عادي لما ابتدى يرجع وقع من على حصان مات وراحت القصة راحت الحكاية هل وعودك لربنا لما بتقعد جلسة اعتراف مع أب اعترافك وتأخذ الأب الكاهن كشاهد على توبتك أنت بتوعد ربنا هل بتلتزم هل ب... بتنفذ الوعد هل بتنفذ حتى جزء منه شيء مهم جدا أنك تثق في وعود الله وتعيشها لكن توجد في نفس الوقت وعود مش عايز اسميها وعود شريره لكن هي خداعات شريره هيرودس عندما رقصت امامه تلك المراه في قصه يوحنا المعمدان واعجب بيها قال لها اللي انت عايزاه لنصف المملكه لنصف ده وعد لنصف المملكة فهي طلبت بقى طلب غريب طلب شرير وطلب خبيث رأس يوحنا المعمدان على طبق يقول لك اغتم الملك ما كانش قد الكلمة ولكن من أجل الأقسام القسم اللي قاله الوعد والمتكئين معه أمر أن يعطى و مات يوحنا المعمدان خدوا بالكم في خداعات مش هسميها وعود ينطق بها الشيطان خدع أمنا وح... أمنا حواء وأبونا آدم قال لهم كده قال المرأة لن تموت بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه من الشجرة تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر حط لهم فخ في الموضوع وبرضه من الخداعات خداعات المنجمين والسحرة والذين يدعون معرفة الغيب كل دي خداعات ليست وعود هيحصل لك كده هيجي لك كده هيعمل كده كل دي خداعات حتى ان الشيطان قد يرسل نفسه في احلام كاذبه هنسميها كابوس او شيء متعب ويتعب الانسان بيه الوعود في الكتاب المقدس الوعود الإلهية هي للخير وللنمو ويقول لنا كده ككلمات أخيرة احفظ واسمع هذه جميع هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خيرا إذا عمل إذا إلى الأبد إذا عملت الصالح والحق في عيني الرب إلهك شوف الوعد التاني الجميل ده يجعلك الرب رأسا لا ذنبا وتكون, وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي لا تتركها فتحفظك أحببها فتقويك إن ثبت كلامي فيكم تكونون تلاميذي الوعود يا إخوتي أمر مبهج في الكتاب المقدس وممكن أثناء قرايتك قراياتك الكتير ترى وعود يرسلها الله لك تمسك بيها بإيمانك بطاعتك بصلواتك وعيش فيها وثق إن الله يحقق هذه الوعود طالما فيها الخير كلكم عارفين الآية اللي بتحبوها كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الله يستخدم كل الأشياء ويجعلها خير الإنسان زي الوعد اللي خده سمعان الشيخ ورآه بعينيه وقال الآن تطلق عبدي بسلام حسب قولك لأن عيناه قد أبصرت خلاصك الذي اعتدته قدام جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل نعمة الله الآب تكن مع جميعنا آمين
Moshe volengol Moshe oben shoy sisos vecheret bimisi evol chen viot chaga